طيب آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد آه، قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وذكرنا آه، حديث عائشة رضي الله عنها فقالت رضي الله عنها جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى ز- زوجي لحم جمل غث على رأس جمل على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة يعني ده إيه اللي احنا توقفنا عنده عند كلام الزوجة الرابعة قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر يعني دي أول واحدة من الأربعة آه، يعني تمدح زوجها التلاتة اللي في الأول يعني إيه آه، كله ذم ماشي لكن دي أول واحدة بقى يعني أول واحدة يا عيني تشوف الراجل فيه ميزة فقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر أي إن أحواله معتدلة كليل تهامة تهامة يعني معروفة بلد معروفة ومعروفة باعتدال الجو لا حرارة فيه ولا برودة يعني هو ايه جو حلو كده يعني لا هو لا هو حر لا هو حامي يعني دمه حامي كده و... وعلى طول آه، عصبي و... وغضوب وكده او ولا هو بارد آه، برودة يعني يعني مفيش اي تفاعل مع اي حاجة هو في كده سبحان الله يعني في في راجل تلاقيه ايه على طول دمه حامي كده وعلى طول متعصب واي حاجه اي حاجه ايه يغضب ويتنرفز و- ويزعق و- وفي واحد تاني بقى العكس تماما يعني هو ايه مفيش مفيش اي استجابه خالص يعني اي حدث بيحصل في اي حاجه هو مفيش اي نوع من انواع التفاعل إيه ف فده معنى يعني ده هل ده مثلا ممكن يكون آه، مقصودها من من من قولها آه، لا حر ولا قر او او عايزه تقول ان هو احواله معتدله فيعني هو ايه وسط كده لا هو ايه لا هو حامي قوي لا هو عصبي قوي ولا هو ايه آه، بارد ان كان ده مثلا ال- المراد من قولها او قال اي ان احواله معتدله كليل تهامه لا حرارة فيه ولا برودة وبعدين بقى إيه قالت ولا مخافة ولا سآمة يعني إن الإنسان يكون إيه يعني يكون وسط يعني الأمور اللي تستدعي إن الإنسان يغضب يغضب لكن إيه ي- ي- لكن لا يتعدى الحد يعني مش على طول يا جماعة ال- ال- البرود أو اللامبالاة أو إن الإنسان لا يتفاعل مع الأمور اللي حواليه ده شيء آه، شيء محمود هو اه الناس دي بتبقى من المعمرين يعني في الدنيا فايه هو يعني ما بيزعلش نفسه خالص ما بيتفاعلش مع اي حاجة لكن مش ده مش ده مش ده الصح وفي نفس الوقت مش صح ان انت كل حاجة ت... ت... تبقى انت واخدها على يعني على قلبك قوي ومتعصب و... يعني خليك وسط الحاجة اللي تستدعي ان الانسان آه، يغضب لها والحاجة اللي تستدعي ان الانسان آه، يقف لها و... و... ويتكلم ويشتد ماشي والحاجة اللي ممكن يعديها يعديها يبقى وسط معتدل ما يبقاش على طول ايه صوته عالي ولا على طول ايه مفيش خالص اي تفاعل في اي حاجة يعني ايه يعني آه، يكون ايه معتدل في ال- التفاعل بتاعه قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر أي إن أحواله معتدلة كليل تهامة لا حرارة فيه ولا برودة ولا مخافة ولا سآمة أي ليس فيه شر يخاف منه ان يا جماعه احيانا احيانا ال- ال- ردود الافعال البارده على المواقف اللي تستدعي رد فعل آه، قوي او يعني يبقى في يعني نوع من ايه من ال- يعني الحزم او ان او حتى آه، مشاعر الخوف او إن- الحركه السريعه ردود الافعال البارده احيانا ده بيبقى شيء يعني شيء صعب شيء مستفز ماشي فلا الانسان يكون بارد ولا ان هو يكون إيه، ردود افعاله مبالغ فيها فهي بتقول إيه، زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا مخافة ولا سآمة أي ليس فيه شر يخاف منه ولا ملامة في مصاحبته فيسأم منه يعني هي بتقول لا مخافة يعني ايه يعني مش مربي لها الرعب يعني يعني هي يعني بتتكلم ب- بأمان يعني في مساحة من الأمان إن هي تتكلم وإن هي آه، تهزر وإن هي ممكن تغلط لكن مش مش تغلط مش تغلط فيه يعني مش إن هي إيه تتجاوز حد الأدب أو عدم الاحترام والتقدير آه، لأن ده للأسف آه، للأسف موجود واحدة تهزر مع مع زوجها فتشتمه أو ت... أو هزار بقى فت إيه فتهينه يعني فده ده طبعا إيه ده غلط يعني فهي بتقول لا يعني هي مش خايفة منه مع ان هو آه، يعني رجل وقور والكلام ده يعني ده ال- ده المفروض الراجل يتعلم ده ان هو يكون ليه وقار ويكون ليه هيبة في قلب آه، زوجته وفي نفس الوقت ما تتحولش الهيبة دي والوقار ده لنوع من الرعب فهي خايفة ان هي تفتح معاه اي موضوع وخايفة ان هي تتكلم معاه في اي حاجة فهي بتقول ولا مخافة أي ليس فيه شر يخاف منه تأمن من ردود الأفعال يعني هي غلطت عملت حاجة حصل مشكلة آه، آه، فتأمن من رد فعل آه، زوجها لا مخافة مش معنى كده ان هو ايه ان هو يعني ملوش هيبة لا لكن هو كريم الخلق فهي تأمن من ايه من آه، من رد فعله ولا سآمة لا سآمة إما إن هو يعني هي لا تسأم لا تمل من كلامه ومن حديثه مش ممل يعني أو لا سآمة إن قالها هنا معناها ولا ملامة في مصاحبته فيسأم فيسأم منه يعني إيه يعني إن هو بيعات بيعتب عليها وبيلوم عليها على كل حاجة يعني كل ما تعمل حاجة يعلق عليها وي- ويلوم عليها وي... فالإنسان يمل من من كثرة التعليقات كل ما يحصل حاجة كل حدث بيتكلم عليه وبيعلق عليه خلاص يعني ايه تغافل مش لازم كل حاجة ايه ت- ت- تتكلم فيها يعني فده يخلي الانسان ايه يمل يعني تخيل انت ايه واحد صاحبك بيعلق لك على كل حاجة انت بتعملها او ال- المدير بتاعك في الشغل كل حاجة كبيرة وصغيرة انت بتعملها بيعلق عليها ما بيسيبش اي حاجة فانت هتمل لما لما تتعامل معاه يبقى شيء ثقيل عليك كذلك في في علاقة الزوج والزوجة لا الزوجة كل ما زوجها يعمل حاجة كل ما يعمل حاجة تقعد ت- ت- تعاتبه وتلومه هو ليه طبع معين بيحب مثلا يعمل حاجة بيحب يشتري مثلا كتير بيحب يعمل فكل ما يعمل حاجة تقعد تعاتبه وتلومه خلاص هو طبعه كده مش لازم كل حاجة تقعد تلومه لحد لما هو يمل منها قال الحافظ فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت لا أذى عنده ولا مكروه وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي يعني إما لا سأم أن هو لا يمل مني يعني ما بيزهقش من كلامي ما بيزهقش مني أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته يعني اما بتقول لا سأمة معناها ان هو ما بيزهقش مني او انا ما بزهقش منه عشان هو ايه كلامه جميل واخلاقه طيبة فانا لا امل منه لا امل من عشرته يعني فانا لذيذة العيش عنده كلذة اهل تهامة بليلهم المعتدل يا سلام ماشي طيب دي ايه ال- الرابعة مدى مدحت ايه مدحت زوجها الخامسة بقى قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عنا عهد دي بتمدحه ولا بتذمه إن دخل فاهد وإن خرج أسد ولا يسأل عنا عهد ده مدح برضه ماشي فقالت تصفه بكثرة النوم والغفلة قال في الشرح يعني تصفه بكثرة النوم والغفلة في المنزل على جهة المدح لأن الفهد موصوف بكثرة النوم يقال في المثل أنوم من فهد يعني ده فلان ده يا عم بينام أنوم من فهد ده بينام أكتر من الفهد طب معناها إيه يعني إن هو بينام كتير مش معناها إن هو يعني إن هو قضيها نوم يعني مش ده مش ده إيه مش ده المقصد بتاعها لكن المقصد في التغافل يعني عايزه تقول ان هو لما بيدخل بيت مش ايه مش مركز مع كل التفاصيل وايه اللي حاطط الكوبايه ايه اللي جاب الكوبايه دي هنا وايه اللي عمل مش عارف ايه وايه اللي حط ال... انتوا غيرتوا شكل البتاع ده وحطيته هنا مركز مع كل حاجه وبيعلق على كل حاجه كل حاجه مش عاجباه وكل حاجه إيه إيه ليه فيها راي يا عم ما تسكت شويه يعني مش لازم ان انت يكون ليك راي في كل حاجه بتحصل في البيت يعني سيب مساحه سيب مساحه لل... للزوجه ان هي تتصرف وتحس بان في حريه يعني ليها حريه في البيت ما تبقاش خانقها يعني فهي بتمدح جوزها ان هو بيت... لما بيدخل بيت بيتغافل بيتغافل عن العيوب بيتغافل عن اللي بيشوفه مش كل حاجه بيعلق عليها طبعا ده مفهوم مش معناه ان هو لو في حاجه غلط وفي حاجه بيتاذى منها ان هو ما يقولهاش لكن انتوا فاهمين انا فاهمين اقصد ايه يعني المبالغه في ده فهي ارادت انه لا يتفقد ما يذهب من ماله ولا يلتفت إلى معايب البيت ويبين هذا المعنى قولها ولا يسأل عما عهد تعني عما كان يعهده عنده فهي بتقول إن دخل فهد يعني بي يعني بيكبر دماغه من الآخر يعني يعني يتغافل وده ده أصلا ده حاجة لازم إن أنت تتعلمها في العلاقات عموما يعني يعني عشان تعرف العلاقات بتاعتك الاجتماعية سواء في علاقتك بالوالدين علاقة مع صديق علاقة في العمل مع الزوجة لازم لازم ان انت تربي نفسك على نوع من الصبر نوع من التغافل ان انت تعدي ده لازم علشان العلاقات بتاعتك تبقى ايه تبقى جميلة وسلسة وحلوة كده خلاص يعني في حاجات ايه هتعمل نفسك ان انت ايه ما سمعتهاش هتعمل نفسك انت ما خدتش بالك منها انت شفتها وممكن الشخص اللي قدامك يبقى فهم ده هو فهم ان انت اه عديت فيبقى يبقى ده يعني نوع من الرصيد حتى في في قصة اه تحريم سورة التحريم اه قال الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه ده من كريم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يقال ما استقصى كريم قط استقصى يعني عارف اللي إيه في واحد في في العتاب أو في التعليقات أو في اللوم بياخد حقه إيه كامل كامل مكملا فاستقصى يعني جاب آخر الحاجة لا مش لازم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها انت قلتي كذا وكذا وكذا عرف بعضه واعرض عن بعض في حاجات تغافل عنها لم يذكرها ده من كرم اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ماشي فلازم ان احنا نتعلم الادب ده يا جماعه فقالت ان دخل فهد فهي بتمدحه ان هو ايه الراجل ايه دماغه كبيره وان خرج اسد مش معنى كده بقى ان هو ايه ان هو بقى يعني ملوش ملوش هيبه مثلا او بيطلع في وسط الناس ما يعني برضو الناس مش عامله له حساب يعني لا ده بتقول ده هو لما لما بيطلع حتى في القتال او بين الناس هو زي الاسد يعني لو خرج من البيت هو زي الاسد لكن هو مش عامل اسد عليها في البيت يعني يعني مش عامل اسد عليها في البيت لا والمعنى انها تصفه بالشجاعه اذا خرج الى الباس اي انه يقوم في الحروب مقام الاسد في شجاعته وحمايته يعني رغم ان هو اسد بين الناس لكن هو بيتعامل معها بنوع من الرحمه قال قالت ولا يسأل عما عهد لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه يعني مثلا الراجل جاب مثلا ايه جاب شوكولاته مثلا لنفسه ولا جاب مثلا أكل ولا حاجة ولا سايب فلوس آه، لزوجته مثلا آه، فخلاص هي إيه اشترت حاجة آه، جابت حاجة لنفسها وسعت على على على أهلها في حاجة مثلا جابت هدية جابت حاجة للعيال بشرط إن هي ما تبقاش سفيهة يعني ما تبقاش هي م- مسرفة يعني هو يسيب الفلوس يرجع يلاقي مفيش فلوس يعني خلصت مصروف مثلا الشهر في في كام يوم فلا هنا مش مش معناها لا يسأل عما عهد هو ده معناه يحمل على الكرم والتغافل والتغاضي ان هو بيديها وخلاص مفيش مشكلة لكن مش معناها ان هي بتتصرف تصرفات نوع من السفاهة يعني ان عشان حد بس ايه واحدة تسمع الكلام فتقول ايوه لا هو المفروض ان هو ما يسألنيش انا بصرف ايه وبعمل ايه لا لو انت بتتعاملي بنوع من السفه ومفيش تدبير ومفيش انفاق ب- ب- بحكمه خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده فلازم هو يسال لازم يسال عن عهد لان لو ما سالش عن عهد إيه، انت هتدفعي الرجل ان هو مثلا ياكل حرام او ان هو يتضغط علشان يلبي احتياجاتك إيه، إيه، ال- اللي انت عايزاها في البيت او احتياجات الاولاد اللي فوق طاقته ف... فيبقى هنا تدبير الزوجة من الحكمة ومن حسن العشرة ومن إعانة ال- الزوج ماشي مش هو يجيبه خلاص مفيش مشكلة بقى نصرف زي ما أنا عايزة وهو المفروض إن هو لا يسأل عن عهد لا مش ده المعنى ماشي واصل معنى يا شباب يعني المعنى إن هو هي عايز تقول إن هو كريم ما بيدققش بقى مش بقى ايه إيه، بي- بيمسك بقى في كل حاجة وبخيل وبيعلق لها وايه وليه عملتي وليه اشتريتي آه، ازازتين لبن ما كفايه ازازة واحدة بس وليه كيلو لحمة طب ما كنا مش عارف يعني ايه مش بيدقق على التفاصيل دي لكن برضو مش معناها ان هي تتعامل بايه بال- بسفه و- وتخلص الفلوس و- وهو بقى المفروض ان هو لا يسأل عن معاهد ماشي واضح ده فقالت لا يتفقد ما ذهب من ماله ولا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب بل يسامح ويتغافل واضح ده؟ طيب احنا كده ايه كده كام كام كده أول خمسة تلاتة ذم واتنين مدح قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث ده ايه واضح كده ان هو ذم يعني بتقول ايه زوجي ان اكل لف قال العلماء قال النووي رحمه الله قال العلماء اللف في الطعام الاكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء و- وان شرب اشتف الاشتفاف يعني ان يستوعب جميع ما في الاناء يشرب كل حاجة يعني يخلص سلطانية الشوربة كلها ويشرب العصير كله ويخلص كل حاجة لحد آخر رشفة فيه فمعنى كده إن الست يعني مش مقصرة عاملة له أكل جميل جدا وأكل حلو والراجل أكل كل الأكل و... و... ومزاجه حلو و- ولف إيده لفت على كل أنواع الطعام وخلص الأكل اللي موجود كله ما سابش حاجة للناس اللي في البيت تاكل وشرب كل حاجة موجودة يعني على الاقل بقى المفروض بقى يعني خلاص يعني اكل وشرب يقول لها كلمتين حلوين يا ستي تسلم ايدك ايه الاكل الجميل ده يقعد معاها شويه ي- يعني يونسها يقول لها كلام حلو إيه، يطبطب عليها يشوف احوالها الست يعني عامله عامله معاه الواجب يعني هو بقى ايه ياكل ويشرب ويقوم كده ايه لافف نفسه في بعضه ويتكعور كده مع نفسه ويتكور كده وينام ولا كأن في واحده عايشه معاه هو مقضيها في البيت لوكاندا بيجي ياكل ويشرب وينام طب يا عم الحاج الست اللي معاك دي نفسيتها عاملة ازاي طب هي مبسوطة طب هي متضايقة طب هي تعبانة طب هي بتشتكي من حاجة هو ملوش دي مش قصته اصلا يعني في راجل هو ده دماغه هو بقى- بيدخل البيت ياكل يشرب آه، سكتي العيال دي عشان ادخل انام شوية يدخل ينام هو ماشي يعني يعني احيانا برضو ضغوطات الحياة آه، آه، الرجل يعني لا يعني لا يتحملها هو شغال و- وطالع عينه علشان يحصل معاشه كده و- والحياة صعبة والضغوطات صعبة لكن بنحاول ان احنا ايه نوصل للايه للاحسن يعني ما هي ليها حق برضه يعني هي انت برضه شغال برضه بره البيت وتعبان وكده بس هي ليها حق ان انت ايه تسمعها وتتكلم معاها وتشوف احتياجاتها تشوف هي تعبانه اه، تظهر الاهتمام يعني ده احنا قلنا في قصه الافك السيده عائشه كانت كانت يعني آه، مستغربة في طول الشهر اللي الناس بتتكلم فيه في عرضها مستغربة من حاجة هي بتقول وكان يريبني في وجعي أني لا أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجده حين أشتكي يعني بتقول أنا مستغربة في حاجة هي دي دي حاجة المريبة بالنسبة لي إن النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل عليا آه، يقول كيف تيكو بس كده انا لما كنت بتعب كان النبي عليه الصلاه والسلام بيبقى معايا في غايه اللطف يعني بيبقى زياده في اللطف يطمن عليا ويرقيني ويشوف انا احوالي ايه و... فهي بتقول لا ده انا لما كنت تعبانه المره دي يعني آه، النبي عليه الصلاه والسلام بيسال بس كده من بعيد كيف تيكو وخلاص فده كان شيء مريب بالنسبه لي فده سنه النبي عليه الصلاه والسلام فهي بتقول ايه ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف أي رقد في ناحية من البيت وتلفف بكسائه وحده وانقبض إعراضا عن أهله فتكون هي في هيئة حزينة في في خلطته من جهة عدم حسن عشرته في المأكل والمشرب والمرقد والمطلب كما أشارت إليه بقولها لا يولج الكف ليعلم البث يعني يعني عايزه تقول ايه هي ليها احتياجات اما احتياجات جسديه او احتياجات عاطفيه ونفسيه وهو هو مش ايه لا يلبي الاحتياجات دي اي ولا يدخل كفه الى بدن امراته ليعلم بثها وحزنها مما يظهر عليها من الحراره او البروده او المعنى انها اذا وقع في بدنها شيء من قرح أو جرح أو كسر أو جبر لم يلتفت إليه يعني لو تعبت وسخنت وتعبانة ومريضة وهو مش هياخد باله لأن هو لا يولج الكف ما يطبطبش عليها كده إيه ليعلم البث ليعلم منها الألم قال الحافظ أرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبره لو حتى شافها تعبانة ما يطمنش عليها أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع إن هو إيه يعني لا يقوم بحقها أو بإعفاف الزوجة كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع العلاقة الخاصة يعني قالت السابعة يبقى كده دي ايه دي كمان صفة ايه ذم ماشي قالت السابعة زوجي غاياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء يا ستير يا رب ده هي هي ايه يعني الاوصاف اصلا تحس ان هو ايه يعني إيه لا حاجه صعبه قوي يعني بتقول زوجي غاية ياء أو عاية ياء طبقة كل داء له داء هي المعنى إيه؟ آه غاية ياء قال اختلفوا في المعنى يعني قيل هو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها يعني عنده ضعف في العلاقة الخاصة لا يقدر على الجماع ده مثلا وصف وصفته بالضعف يعني ان هو لا يقضي لا يقضي حاجتها الجسدية وقال القاضي وغيره غاياياء مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص يعني بتقول إن هو مظلم إنسان ظلامي ومعناه لا يهتدي إلى مسلك هو في ظلام أو أنها وصفته بثقل الروح أو أنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره أو يكون غاياء من الغي وهو الانهماك في الشر عايز تقول إن هو راجل شراني إما المعنى إن هو إيه إيه إنسان مظلم إنسان في ضلال لا إشراق فيه كئيب إيه شراني أو لا يقدر على جماع النساء أو أو من الغي الذي هو من الخيبة خايب يعني قال الله تعالى فسوف يلقون غية في في في يعني خاسر يعني وقال الحافظ قال في الخ... قال والغاية ياء الطبقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره وقال العيياء قال أبو عبيد الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل والغاية ليس بشيء والطبقاء الأحمق وقال ابن فارس الطبقاء الذي لا يحسن الضراب الجماع يعني وقولها طبقة قال النووي المطبقة عليه أموره حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه يعني مش عارف يتكلم مش عارف يجمع كلمتين فتنطبق شفتاه وقيل هو العيي الأحمق طيب لما ده بقى بيتعامل معاها اللي هو غاية يا عيا يا طبقة كل داء له داء يعني يعني بتقول ايه اي داء موجود في الناس جميع ادواء الناس مجتمعة فيه يعني كل الشرور اللي موجودة في الخلق ده يعني الست دي يعني ايه واضح ان هي بتكره الراجل ده قوي يعني فبتقول ما في كل الشر اللي موجود في الدنيا هو مجتمع فيه كل داء له داء طب طب الراجل ده بقى لما بيجي يتعامل معاها بيتعامل معاها ازاي قالت ايه شجكي او فلكي او جمع كلا لك يعني اما ان هو يقوم ضاربها يفتح لها دماغها ما بيتفهمش طبعا مفيش تفاهم هو هو هو ايه, إيه مظلم غياياء شراني فاما ان هو بيضربها يفتح لها دماغها او يضربها يكسر لها عظمها او يعمل لها ايه, إيه كوكتيل كده mix يشكل بقى جرح في الوجه او في الراس او ايه كسر الاتنين مع بعض شجكي او فلكي او جمع كلا لك وطبعا ده ده ده طبعا حرام الضرب الضرب المبرح ده اللي فيه اهانه وضرب الوجه والتكسير والكلام ده هو ده مش ده مش ده المقصد مش ده تفسير معنى الايه ماشي وانا كنت قلت لكم قبل كده في حلقه الدكتور اياد تكلم فيها عن الضرب في سلسله المراه انصحكم ان انتوا ايه تسمعوها عموما يعني سلسله المراه سلسله مهمه وجميله يعني للبنات يعني ان هي تسمعها يعني دكتور اياد قنيبي فقال شجكي او فلكي او جمع كلا لك شجكي اي جرحك في الراس أو فلكي الفل الكسر والضرب ومعناه أنه معه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينها وقيل المراد بالفل الخصومة قال القاضي وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها لا يقضي وطرها مع الأذى فإذا حدثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها ياخد فلوسها يسرق فلوسها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال طيب قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قال الحافظ رحمه الله الأرنب دويبة لينة المس أرنب معروف ناعمة الوبر جدا والزرنب نبت طيب الريح ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته عايز تقول ان هو ايه لين كده وجميل وسهل كده وناعم كده زي الارنب كده فبتقول ايه المس مس ارنب والريح ريح زرنب يحتمل ان تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفا ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته فقالت المس مس أرنب يعني عايزة تقول إن هو إيه الراجل ده راجل كريم وراجل طيب وراجل لين إما إن هي تقصد باب النظافة واللين الاهتمام بالنظافة الشخصية أو إيه طيب الحديث وطيب الكلام والثناء الجميل على حسن معاشرته فالاتنين صفات مدح وده لابد ان الانسان يتنبه ليه سواء الرجل او المرأة ان الاهتمام بموضع النظر وموضع الشم النظافة الشخصية والشكل يعني مثلا الراجل وهو قاعد في البيت او المرأة وهي قاعدة في البيت وزوجها موجود او او انت زوجتك موجودة وانت قاعد في البيت لابد ان الانسان يهتم بده يعني يهتم يهتم بنظافته يهتم بجسمه يهتم بالريحة الشخصية ان هي لا تتأذى من ريحة السجاير ولا من ولا من ريحة العرق ولا من الريحة الكريهة عموما او او تغير رائحة الفم النبي عليه الصلاة والسلام اول لما بيدخل البيت كان اول شيء بيبدأ به السواك عشان علشان ما يبقاش في اذى لاهله وكان يكره صلى الله عليه وسلم ان الناس تجد منه ريح كريهة وده اصلا مش موجود اصلا يعني كان انس رضي الله عنه احنا تقدم معنا قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا أطيب من ريح رسول الله وأم سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام عرق أو في أو مش فاكر ده في حديث أم سليم أو غيرها يعني إن هي جمعت العرق عرق النبي عليه الصلاة والسلام وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام نستعمله في طيبنا يعني نحطه على الطيب بتاعنا فلا بد إن الإنسان يتعلم ده ان هو يهتم بالنظافه الشخصيه ان هو للرجل والمراه يعني اذا كان ده احنا بنخاطب بيه الرجل فمن باب اولى المراه ان هي تهتم بموضع النظر وموضع شم الزوج ما يشمش منها ريحه سيئه تكون سبب في نفور او ان هو يشوف منها منظر يعني يخليه ينفر تهتم بايه بشكلها وتهتم بتتكلف مش خلاص بقى هي ايه خلفت بقى وخلاص وبقى يعني قاعدة في البيت أي حاجة كده وخلاص لأ يعني لا تفقد الجانب الأنوثة و... وإن هي تهتم بشكلها وتهتم بلياقتها وتهتم بصحتها وتهتم بأكلها علشان ده ده من حسن التبعل من حسن العشرة مش خلاص بقى أنا إيه أبيع القضية بقى وخلاص يعني إيه مش مشكلة بقى احنا اتجوزنا بقى وخلاص يعني ايه اعمل بقى اي حاجة وخلاص مش مشكلة لأ ده مش صح وكتير من المشاكل الزوجية تتحل بده بس يعني الاهتمام حتى حتى ده يعني من الأمور اللي بتخلي يعني الرجل يشعر بإيه بنوع من التقدير إن الزوجة تبقى مهتمة بموضع النظر يعني مش مهملة في نفسها أو كده لا ده هي إيه بتتجمل ليه وتتزين ليه حتى ده ورد عن ابن عباس كان بيت بيتزين لامرأته ولما سئل قال قال يعني إني أحب أن ترى مني ما أحب أن أرى منها أو كما قال يعني رضي الله عنه مش فاكر نص الكلام ابن عباس يعني لكن ده إيه المعنى يعني إن هو بيتزين لامرأته إن ده من من حسن المعاشرة من باب وعاشرهن بالمعروف فهي بتمدح زوجها بتقول إيه المس مس أرنب والريح ريح زرنب فهو لين لين في تصفه لحسن خلقه بحسن الخلق ولكرم العشيرة ولين الجانب كلين مس الأرنب يعني ك... وهي بتتعامل معاه كأنك كده إيه بتلمس أرنب كده بتحسس على أرنب في النعومة بتاعته وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الزرنب والزرنب نوع من النبات طيب الرائحة قيل كنت بذلك عن لين بشرته وطيب عرقه وجوز أن يراد طيب الثناء عليه وانتشاره في الناس كعرف هذا النوع من الطيب ماشي طيب احنا ممكن ايه نقف عند اه المرأة التاسعة عند كلام المرأة التاسعة زوجي رفيع العماد وإن شاء الله ايه غدا بإذن الله نختم ما تبقى من حديث أم زرع طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين